نزلت الأمانة في جذب قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن هنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1442 وعنوانها جذور وما زلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا وربك لا يؤمنون نفى الله عز وجل عن العباد الإيمان لا يؤمنون حتى يحكموك أن تقف وتحكم النبي فيك حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي شيء ججري بينك وبين الخلق احنا بنتعامل مع بشر مش عايشين في الكون ده لوحدينا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ذكرنا انواع النور اللي يمشي به في الناس في التعامل مع الناس محتاج نور امشي به في التعامل مع الناس النور ده من انواع النور الذي امشي به في الناس اتباع النبي تحكيم النبي في معاملتي مع الناس فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم مهم قوي دي لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت نفي الحرج من الصدر وتمام التسليم ان اما حكم النبي والنبي يحكم صلي عليه ما يبقاش في صدري حرج عشان كده قلنا في معاصي القلوب أن يوجد في صدرك حرج من شيء من الشريعة من شيء من الشريعة وقلنا أن الحرج ده سبب الجهل حديث زر بن حبيش قال وقع في صدري حرج في المسح على الخفين فأتيت صفوان بن عسال المرادي قال قلت كنت رجلا تكثر السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيته يمسح على الخفين فقال بلى أمرنا أن نمسح على خفافنا ثلاثا إذا كنا سفرا ويوم وليلة للمقيم يبقى حصل الحرج في صدره نتيجة الجهل كانش يعرف انتفى الحرج بايه بالعلم ساعة ما عرف خلاص مسح انتهينا انا عايزك تبقى كده اذا وقع في صدرك شيء من الحرج من السنة او من الشرع اتعلم افهم ايتي اهل العلم بس عايزك تأتي اهل العلم الربانيين أقصد إيه بالربانيين الذين يعملون بالدين أصل في ناس بتوع كلامه بس يا جماعة ذوق الشريعة إنك أنت عشان تفهم دين عشان تقدر تقدر معنى صلاة الجماعة المسجد ده أصل من الأصول جاي معانا المسجد ها عشان تقدر تقدر صلاة الجماعة والمسجد في المسجد خلف الإمام تكون دقت حلاوة دي لكن اللي داخل المسجد يقول لك ريحة رجليهم اللي داخل المسجد هو لا اصل انا بخاف من الخنقة وال والنفس داخل المسجد هو الإمام ده بيطول الإمام ده بيقصر بيقعدوا كتير بين الأذان والإقامة بيطولوا بيقصروا بي... صوته حلو صوته وحش المؤذن الأطفال اللي كل ده يا جماعة أنا وأنا بصلي وأنا رايح أصلي مش شايفه أنا رايح لربنا مش للناس أنا بصلي لربنا مش للناس أنا بسمع كلام ربنا مش صوت الناس أنا بركع واسجد زي النبي ما أمر مش زي ما على مزاجي وعلى هوايا قال لي أنا أما بصلي في البيت بحس بالخشوع أكتر قلت له لو أنت بتصلي لنفسك صلي مطرح ما أنت عايز لكن لو بتصلي لله صلي مكان ما هو يريد هو ده الموضوع يبقى اللي داق طعم الصلاة بالطريقة دي غير اللي غير اللي ما دقش غير اللي ما حسش يبقى القضية مش قضية ان زي ما قلنا البحث جوجل ده شيخ كبير قوي في البحث وايجاد الادله وال والنصوص الموضوع مش كده الموضوع موضوع العمل فهم ادراك روح الشريعة ذوق طعم الاعمال وده هيجي معانا اصل برضو من الاصول من الجذور فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ها مما قضيت وايه يسلموا تسليما التأكيد ده مهم قوي تسليما سلم تماما لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر بن الخطاب و دعا ورقة من التوراة فيها وزي ما قلنا كده التوراة كانت مواعظ ففيها كلام عجبه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال له الجملة المشهورة ها أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب هي لعبة وكل اللي يلاقي كلمة تعجبه يجي يحطها في الدين هي دي القضية سلم للنبي وبس يبقى العنصر ده أهميته في كلمة سلم للنبي وبس يبقى النبي إمامك وبس من تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تقدم محبته على محبة نفسك ومالك وولدك ووالدك والناس أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين قصة عمر بن الخطاب إلا من نفسي قال لا حتى أكون أحب إليك من نفسك يبقى هي قضية إن أحب إليك من نفسك وتقف معاها زي ما سيدنا عمر كده وقف لحظة إنك تقف مع نفسك واقفة كده للحظات لحظة صدق مع الله يا ما احنا في حاجة اليها دي لحظة صدق مع النفس لحظة صدق مع الله كم أطالبك بها وقف لحظة صدق كده مع الله مع النفس لوحدك كده وما اقصدش لحظة يعني بشت لحظة لا ساعة اقعد كده واسأل نفسك انا عايز ايه دنيا ولا اخرة انا عايز ايه دين ولا فلوس انا عايز ايه نفسي ولا اخرتي انا عايز ايه بالظبط النبي ربنا عايز ربنا انا محتاج ايه في حياتي دي ربنا انا حط كده يجي 100 سؤال هو انا صحيح بحب ربنا يعني يمكن ان شاء الله في الاصول ان الاصول الاخيره في الموضوع اللي باين علينا مش هنوصل لها المشاعر والاحاسيس دي اصول وجذور مشاعرك واحاسيسك هو انا بحب ربنا بجد انا بحب النبي طب انا بحب ربنا زي ايه كده زي ما بحب مراتي مثلا ولا زي ما بحب نفسي ولا زي ما بحب الفلوس ولا زي ما بحب النوم والاكل بحب ربنا ازاي ازاي يعني حب ربنا ده ايه ايه, إيه في حياتي حب النبي ده يعني بحب النبي زي زي ما بحب الشيخ كده ولا بحب فلان صاحبي ولا بحب انا بحب النبي قد ايه وازاي طب انا انا في طاعتي لربنا وقيامي بالطاعات يعني بعمل الطاعات دي يعني مزاج عندي يعني شهوه عندي ولا دي طاعه لربنا بحس بيها مستطعمها راضي بيها بتشبعني ولا عندي شغف ونهم ان انا اعبد اكتر من كده عايز اقعد مع نفسك قاعده يا اخي احنا مفتقدين كلنا قاعده زي كده ان انا اقعد اناقش نفسي في الاخلاص والرياء ان انا قاعد اناقش نفسي في الاخلاص في الصدق والكذب ان انا اقعد اناقش نفسي في في مراد ربنا ومراد النفس والهوى ان انا اقعد اناقش نفسي في مقالي يا ترى انا لو مت دلوقتي ادخل الجنه ولا ادخل النار يا ترى انا يعني لو قابلت النبي دلوقتي تفتكر النبي يبقى راضي عني كده بشخصيتي دي يا ترى انا قدمت اي دور في التمكين للدين وتعبيد الناس لرب الناس عملت حاجه يا ترى محتاج ان زي قلت لك كده يعني انك انت مئات الاسئله اللي تسالها لنفسك عشان تقدر تعيش حياه ربنا صحيحه توصلك للجنه عايزك تحس انك انت خايف لو مت دلوقتي هتلاقي ربنا راضي عنك ولا غضبان عليك لو مت دلوقتي الصلاة بتاعتك دي مقبولة ولا ضيعة يعني انك لو مت دلوقتي هل انت اديت مراد ربنا منك ولا ما, ما عملتش حاجة هقابل ربنا بايه الوقفة دي مهمة جدا اللي كان أصلها في الكلام إنك هل أنت بتحب النبي أكتر من نفسك ولا لأ مش كلام بقى زي ما أقول كتير بقى للنساء اللي بيقول لك بحبك ولا اللي بتقول لك بحبك ده كلام كل الرجالة بيقولوا كده كل النسوان بيقولوا كده تقول لك أنا بحبك حب ما حدش حبه لا قبلك ولا بعدك ده كلام ده سهل ده لكن مع ربنا بقى لا يقبل الا الصدق وبعدين الخطر ان ربنا يعلم الحقيقه قول اللي تقوله بس الحقيقه يعلمها ربنا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم توقيره وتعظيمه في آله آل البيت مهمة قوي دي لأن برضو بحس في الإخوة إن عشان الشيعة غلوا في آل البيت وعظموا آل البيت وعملوا لنا مشكلة في موضوع آل البيت فتلاقي الإخوة متحسسين قوي من موضوع آل البيت أنا بسألك أنت بتحب سيدنا الحسين وسيدنا الحسن سيدنا علي السيدة فاطمة رضي الله عنهم أجمعين حبايبي يعني أنا بقولك أن أنا بحس بعاطفة جارفة حقيقي ناحية سيدنا الحسين يعني بحس أنه حاجة حلوة جدا جدا جدا وحاجة رقيقة وكلامه حتى دايما أذكر لما قيل لسيدنا الحسين رضي الله عنه ان سيدنا ابو ذر بيقول الغنى الفقر احب الي من الغنى والمرض احب الي من الصحة قال رضي الله عن ابي ذر ولكن من رضي بحسن اختيار الله له لم يختر غير ما اختار الله له انا معجب به منبهر به بحبه قال البيت كلهم كده لهم حقوق علينا سيدنا العباس عم النبي سيدنا الحمزة برضو بحس ناحيته بشعور جارف انه كان قوي جدا ورقيق جدا ان لما سمع ان ابو جهل اذى النبي صلى الله عليه وسلم راح على راس ابو جهل وطخ فتح له دماغه قال له أتؤذيه وأنا على دينه وما كانش لسه أسلم كلمة أنا على دينه دي كانت إسلامه يعني وبحس بقتل مقتله في في في في في غزوة أحد طعنة في قلبي الشاهد إيه إن آل البيت اهتمامك بآل البيت ومعرفتك بقال السيدة خديجة رضي الله عنها دي بقى عندي دي حاجة آه آه آه يعني بتحسر على نسوان البلد فين السيدة خديجة ومواقف السيدة خديجة رضي الله عنها والسيدة عائشة رضي الله عنها وزوجات النبي كلهم كلهن مواقفهم وكلامهم الشاهد ايه اهتمامك بآل البيت من باب الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وزي ما قلت لك كده انك انت تدريسك وتعليمك آه كلام عن آل البيت لولادك ولزوجاتك آه أصولك بقى اللي احنا قلنا بقى يبقى ده أصل وجذور آه ممتدة ليك بتمسكك وتثبتك اللهم ارزقنا حب النبي محمد وارزقنا حب آل بيت النبي محمد واللهم انفعنا بذلك عندك أحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله لرمضان استعد نزلت الأمانة في جز قلوب الرجال